السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من جديد مع طرقات على باب التدبر لسه بنحاول نخبط ولسه على الباب ولسه مستنيين ربنا يفتح لنا وإن احنا آه، نعيش مع القرآن ونصاحبه نقيم علاقة صحبة مع كلام الله سبحانه وتعالى ونبدأ كده نحاول وإحنا بنقرأ آه، تعديش علينا الآيات كده بشكل سريع ولا بشكل إن احنا عايزين نخلص النهاردة كام جزء وكام آه، سورة لا احنا عايزين نفهم وعايزين نتغير وعايزين نبقى احسن بالقران وعلاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى آه، تختلف للافضل وللاحسن آه، اتكلمنا الحلقه اللي فاتت عن سوره النساء وعن قيمه العدل النهارده هنتكلم عن الصوره اللي بعد كده وهنحاول نقف بعض الوقفات الاول هنبص بصه نظره اجماليه زي عادتنا وبعدين نمسك كده بقى ايه مجموعه من الايات اللي فيها رسائل معينه ونحاول ان احنا نتدبرها ونعيش معاها آه، سوره المائده آه، مفتتحها واول ايه فيها يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والحقيقه طول ما انت ماشي في سوره المائده هتلاقي موضوع العقود ده بس مش دايما بتكون العقود بمعناها الدارج او المعتاد انه عقد بين واحد والتاني عقد شراكه عقد تجاره عقد بيع لا مش دايما بيكون كده في نوع مختلف من العقود ونوع اعظم وهو ده النوع اللي بتعنى بيه سوره المائده العقود مع الله سبحانه وتعالى العقود والمواثيق والعهود معاني متغيره لكن او معاني متعدده لكن كلها بتصب في نفس القيمه قيمه انك انت آه، تعاهد الله عز وجل على شيء وتاخذ الميثاق آه، مش شرط شيء خاص بيك في عقود ومواثيق مع الامه بشكل عام عقود عامه زي ما قلنا قبل كده في سوره البقره عقد السمع والطاعه ده عقد وموجود كلام عنه في سوره المائده عقد الولاء والبراء عقد التحاكم لشرع الله سبحانه وتعالى عقد آه، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الحاجات اللي الله عز وجل كلفنا بيها واعتبرها او او جعلها عقود بيننا وبينه سبحانه وتعالى الله عز وجل في هذه السوره اللي فيها اخر ايه نزلت على النبي عليه الصلاه والسلام خلي بالك احنا في قفزه كده احنا لسه كنا بنقول في اول العهد المدني المائده فيها اخر ايه نزلت على النبي عليه الصلاه والسلام فيها اخر العهد المدني فيها ختام القران اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا النعمه تمت والدين خلص ونزل على النبي عليه الصلاه والسلام اخر ايه من ايات القران آه، فكان لابد ان مع ال- ختام ال- الرساله يجي التذكير بالمعنى ده معنى الوفاء وفاء بالعقد انتوا خلاص بقيتم في دين مكتمل اركانه مكتمله آه، اوامره واضحه نواهيه ص- صريحه ومفيهاش لبس اوفوا بقى اوفوا بالعقود فاكرين لما كنا بنقول عن سيدنا ابراهيم وابراهيم الذي وفى احنا عايزين نوفي بقى عايزين نوفي بالعقود سوره المائده بتتكلم عن المعنى ده بكثره وذلك لما تيجي تتدبر سوره المائده هتلاقي ايه بتتكرر بت- يعني بشكل آه، متعدد او اكتر من مره اللي هي آه، لله ملك السماوات والارض وهو على كل شيء قدير تيجي باكتر من صياغه بس اللي هو الملك والقدره هو على كل شيء قدير وله الملك ليه تت- تتكرر القيمه دي لما تيجي تتدبر كده وتسال نفسك وتطرق على باب تدبر سوره المائده وتشوف كده يعني ليه الملك والقدره الملك فرق كبير قوي بين ان انت آه، تتعامل في الدنيا ولله المثل الاعلى تتعامل مع حد له قيمه ومنصب وبانك تتعامل مع حد كده بالذات بين الناس في العقود يعني يقول لك ايه آه، ده عقد مع الملك مع حاكم البلد مع حد كبير حد له سلطان والفرق يزيد اكتر لما يكون كمان غير السلطان وغير الملك وغير السيطره يكون كمان قادر على انفاذ العقد قادر عليه طوعا او كرها يعني لو جيت آه، تغير في العقد او تبعد تلاقي الله عز وجل آه، تتذكر قدرته تتذكر ان الله سبحانه وتعالى قادر وان الله عز وجل آه، ممكن يعاقبك يعجل لك بالعقوبة يعجل لك بالعذاب إذا ما خالفت العقد الذي معه أو قررت أن تبطل هذا العقد دي يعني بشكل عام كده مقدمه عن آه، سوره المائده الحقيقه عايزين بقى نبدا نتطرق الى آه، بعض اياتها ونقف معاها وابدا من الاخر لان السوره اسمها المائده والمائده موقف يعتبر من اواخر المواقف اللي ذكرت في هذه السوره لما جم الحواريون آه، طلبوا من سيدنا عيسى عليه السلام ان هو ينزل عليهم مائده من السماء. السوره اللي عنت بالعقود واتكلمت عن العقود مع الله سبحانه وتعالى اتسمت باسم عقد حصل مع الحواريين نموذج. ربنا سبحانه وتعالى لما الحواريين آه، طلبوا من سيدنا المسيح عليه السلام ان هو ينزل عليهم مائده من السماء قالوا ايه؟ تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا ده سيدنا المسيح طلب كده من ربنا سبحانه وتعالى يا عيسى ابن مريم انت يا عيسى ابن مريم ادع لنا ربك ينزل علينا مائدة من السماء ت- يعني نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال الله إني منزلها عليكم الجواب جه من ربنا برضه إني منزلها عليكم بس خلي بالك من اللي بعد كده فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين خلي بالك لما ربنا سبحانه وتعالى قال الآية دي أنت لازم هنا تتذكر وأنت بتتدبرها معنى العقد أهو شرط وشرط جزائي إني منزله عليكم هنزل المائدة هتبقى فيه آية هيبقى فيه معجزة بس لما تستبين الحجة قوي وتتضح قوي بيكون التكليف أهم والتكليف أعظم والمسؤولية أضخم إني منزله عليكم هتشوفوا آية هتشوفوا معجزة في مائدة هتنزل عليكم من السماء بس خلي بالك فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين ليه؟ ليه لا أعذبه أحدا من العالمين؟ الحقيقة لا أعذبه أحدا من العالمين هنا جت لأن الآية كانت عظيمة قوي مائدة من السماء معجزة واضحة جلية أمامهم وكذلك كل العقود مع الله سبحانه وتعالى لما تيجي بآيات لما تيجي بمعجزات وحجج داحضة بتؤدي ذلك إلى علو المسؤولية وعشان كده إيه، جت السورة اتسمت بهذا العقد الواضح إني منزله عليكم فإني فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين إيه، من الآيات كمان اللي هنقف معاها ونتطرق إليها في هذه السورة قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورمحكم هو الصيد بلاء ده خير ده احنا كده عندنا فرصة ان احنا نصطاد والصيد سهل وقريب وتناله ايدينا ورماحنا ايه البلاء في كده احيانا بيكون البلاء تسهيل المعصية خلي بالك هو هنا صيد في الحرم ف محرم في المكان ده فيبقى سهل نفس اللي حصل مع اصحاب السبت بس هنتطرق لها في حلقه تانية ان شاء الله اصحاب السبت لما جم آه، نبذه سريعه كده قبل ما نفصل فيها في الحلقه الجايه اصحاب السبت كان عنده او الحلقه اللي بعدها آه، الش- السمك طالع يعني آه، إذ يعني تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا كانها اشرعه الزعانف بتاعتها طالعه قدامهم هيمسكوها بايديهم ده البلاء اوعى تفتكر ابدا ان المعصيه لما تقترب وتبقى سهله ان كده معناه ان انت يعني راجل بقى ممتاز بقى وعرفت تجيب الديب من ديله زي ما بيقول لا لا الموضوع ببساطه ان انت ربنا سبحانه وتعالى بيختبرك اهي المعصيه قدامك هتعمل ايه هتثبت وتجاهد نفسك وتقاوم شهوتك ولا هتسقط في هذه المعصيه ولا هتسقط في الاختبار ليبلونكم الله بشيء من الصيد انا عايزك تفكر وانت بتتدبر الايه دي في حالك وتشوف الحاجات اللي ربنا مسهلها لك واللي انت وقعت فيها كلنا بنقع في معاصي نسال الله عز وجل ان يتوب علينا جميعا ليه تعاملنا كده مع ربنا سبحانه وتعالى ليه ما بصناش للامر باختبار اهو قدامك اهي وسهله المعصيه دلوقتي في هذا الزمان بالذات بقت سهله قوي اي حد عايز يعمل حاجه بيعملها واي حد عايز يعصي ربنا ممكن يعصي ربنا معصيه ميسره جدا لكن الفرق بين الانسان الطائع والانسان العاصي ان ده فهم ان ده ابتلاء وان اختباره ان المعصيه قريبه. ايه كمان عايزين نقف معاها وهي قول الله عز وجل واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا. الكلمه دي كتير قوي مننا بيقولوها النهارده من غير ما يحسوا لما يجي كده مثلا يتقال له ان في آه، حاجه غلط انت بتعملها لا طب اتقي الله لا طب بطل المساله دي المساله دي فيها حرمه شرعيه يقول لك ما عم طول عمرنا كده انت هتالفوا دين ما شفنا ابائنا واجدادنا وطول حياتنا كانوا بيعملوا كده ايه اللي اتغير حسبنا ما وجدنا عليه ابائنا كتير جدا من الناس بيعتبروا ان مجرد ان الحاجه اصبحت معتاده او اصبح الناس نشات عليها وتعاملوا بيها كانها شيء منطقي او عادي ان ده دليل على انها صح لا شوف ربنا رد عليهم قال ايه او لو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون الاباء مش حجه التاريخ مش حجة. الاباء لهم الاحترام ولهم التقدير لكن افعالهم ليست حجه اوعى تفتكر ابدا ان حد معنى ان المعصيه عمت او حاجه بقت سهله او عاديه ان ده يديك الحق انك انت ت- تعملها ما خلاص ما الدنيا كلها ماشيه كده آه، وجدنا عليها اباءنا ما الناس كلها كده لا ليس هذا صحيح الصحيح انك انت تتعامل مع الامر من منطلق الصواب والخطا من منطلق الحق والباطل مش من منطلق وجدنا عليه ابائنا دي برضو من الحاجات المهمه اللي محتاجين نقف معاها في سوره المائده حاجه مهمه قوي برضو مش عايز الحلقه تفوتني قبل ما اوجه آه، الكلام ليها ونتدبرها شوف لما ربنا سبحانه وتعالى آه، بيذكر قصه سيدنا موسى لما قال لل- لقومه ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم الارض المقدسه اللي ربنا كتبها لكم خلاص مكتوبه يلا بقى ادخلوا المساله اصبحت سهله اهي وربنا وعد فطبعا عارفين كلنا القصه وعارفين ان هم قالوا ايه ان فيها قوما جبارين وان لن ندخلها ابدا حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منا فانا داخلون وبعد كده قالنا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا اللحظات دي كان فيها موقف مهم جدا قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين رجلان هنا المفسرون جمهورهم على ان الرجلان دول رجلان من عوام الناس اتنين بسطاء اتنين عاديين مؤمنين صفتهم الاساسيه ربنا بيقول يخافون انعم الله عليهما يخافوا من ربنا وربنا انعم عليهم بالتقوى يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب يتكلموا ونصحوا نصحوا لامتهم الوقفه اللي انا عايز اتطرق اليها في الطرقه دي على باب تدبر سوره المائده هم قالوا كده امتى في وجود سيدنا موسى مش سيدنا موسى لوحده سيدنا هارون مش سيدنا هارون لوحده وعلى قول من اقوال المفسرين وسيدنا يوشع ابن نون اللي هو فتى موسى كل دول موجودين كل دول انبياء على الاقل نبيين سيدنا موسى وسيدنا هارون ومع ذلك وجدوا لنفسهم قيمه وجدوا لنفسهم أهمية لم يحقروا أنفسهم وأنت بتتدبر الآية دي أقف كده قال رجلان مين اتكلموا في وجود أنبياء ونصحوا وقالوا ووقفوا وصدعوا بكلمة الحق اوعى تظن ابدا ان معنى ان في ناس بتقوم بالخير او بتعمل اعمال طيبه او بتدعو الى الله ان ده بيعفيك انت برضه ليك دور وعليك مسؤوليه بتعرفها وبتتدبرها في قول الله قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم الحاجات المهمة برضو اللي عايزين نقف معاها إيه، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم الآية دي آية مهمة جدا إن احنا نقف معاها وقفة خلاص احنا وقت الحلقة خلص لكن معلش ن- ناخد كمان طرقة دي على باب التدبر عليكم أنفسكم القضية فيها شوف بقى عكس اللي كنا بنقوله حسبونا ما وجدنا عليه آباءنا عليكم أنفسكم ربنا بيقولها لك صريحة لا يضركم من ضل إذا اهتديتم القضية أنت أنت هتتحاسب لوحدك وهتقف قدام الله عز وجل لوحدك الله سبحانه وتعالى هيسألك عن النقير والقطمير وحدك لا يضركم من ضل إذا اهتديتم مهما الناس ضاعت مهما الناس ضلت مهما الناس بعدت عن ربنا سبحانه وتعالى أنت فين ناس كتير قوي النهاردة بتتحجج تحجج الكثرة وربنا لذلك بيقول في هذه السوره بيقول ايه؟ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث، القضيه مش كثره. الخبيث ممكن يكثر احيانا، ممكن يعم به البلوى. لكن انت هتفضل لوحدك امام الله عز وجل، حسابك لوحدك، وقفتك لوحدك، وكلكم اتيه يوم القيامه فردا عشان كده تتذكر وانت بتتدبر قول الله عز وجل عليكم انفسكم عليك نفسك بلاش بلاش حاجه ارجوك بلاش كل شويه تقول اصل فلان عمل اصل ما انت شايف الناس عامله ازاي ما انت شايف النوادي فيها ايه ما انت شايف الشوارع فيها ايه عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم اخر حاجه هوقف بيها وهختم بيها طرقات التدبر على سوره الباب سوره المائده إيه، قضيه هي مآل ومصير قضيه المفاصله لما سيدنا موسى عليه السلام حصل له كده من قومه ورفضوا ان هم يدخلوا الارض المقدسه قال كلمه مهمه قوي قال رب اني لا املك الا نفسي واخي ما عادش عندي حد يا رب غير انا واخويا فافرق بيني وبين القوم الفاسقين فافرق بيني خلاص ما عدتش اقدر اقعد معاهم في لحظه معينه لابد ان تكون المفاصله فيها هي المآل وهي المصير لحظه انتفاش الباطل وعلوه لدرجه ان خلاص اصبح في بطلان تام هنا بقى في اللحظه دي لا تبدا تفارق بقى تبدا ايه تقول لا عليكم انفسكم تبدا تنقذ نفسك ولا تضل مع من ضلوا دي كانت بعض الوقفات والطرقات مع آه، سوره المائده اسال الله عز وجل ان يرزقنا فهم القران وتدبره وحسن تلاوته واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته